صاح الحبيب اللي كان يسأل زمان عني كان طيب القلب وكان دايما قريب مني في الشدة ألقاه لو بالروح يضمني راح الحبيب اللي كان يسأل زمان عني راح الحبيب اللي كان يسأل زمان عني كان طيب القلب وكان دايما قريب مني في الشدة ألقاه لو بالروح يضمني الشدة ألقاه لو بالروح يضمني علمني إنه الحرام وأمره ما نصب حد علمني إنه الحرام وأمره ما نصب حد واللي بنى من حرام يا ولدي عن قريب ينهد واللي بنى من حرام يا ولدي عن قريب ينهد علمني سيف العدالة أبدا ما سيب حد يا صاحبي سيف العدالة أبدا أبدا ما سيب حد عمره ما خان عهد ولا بدى غريب عني
لا يمكن انسانا من زمان يا ذكريات جاي عليا لا يمكن انسانا من زمان يا ذكريات غالية عليا يا اهل الكرم يا اهل الاحسان يا اهل الرضا حنوا عليا يضحك معاك أعمل له حساب وده مستحيل يصفى ليا يضحك معاك أعمل له حساب وده مستحيل يصفى ليا به جرح يشفى مع الأيام وجرح يحتاج عملية به جرح حير كل الطب وجرح تشبيه المية به اتلمت خاطم تقدر وانا ازعل ابكي بعينيا مجروح ومش قادر انسى الظلم شايفه بعينيا اسمع واشوف بلاوي الناس بتكون عليا بلاوية لا يمكن انسى ليالي زمان يا ذكريات غالية عليا لا يمكن انسى ليالي زمان يا ذكريات غالية عليا يا اهل الكرم يا اهل الاحسان يا اهل الرضا حنوا عليا لا يمكن انسى ليالي زمان يا ذكريات غالية عليا لا يمكن انسى ليالي زمان يا ذكريات غالية عليا يا اهل الكرم يا اهل الاحسان يا اهل الرضا حنوا عليا بعتب على ناس ربتهم وبحبهم مثل عليا بعتب على ناس ربتهم وبحبهم مثل عليا وفتحت بابي وحبتهم أكلتهم أنا بإيديا كانوا الربا والمعروف وأخذوا موقف مني الفتنة جات من أقرب ناس الفتنة بيتنا جاي من أطرف ناس اسمع في ورقت عليا مظلوم ومن حاسس بيا وشدتي من جنبيا لا يمكن انسى ليالي زمان يا ذكريات غالية عليا لا يمكن انسى ليالي زمان يا ذكريات غالية عليا يا اهل الكرم يا اهل الاحسان يا اهل الرضا حنوا عليا لا يمكن انسى ليالي زمان يا ذكريات غالية عليا لا يمكن انسى ليالي زمان يا ذكريات غالية عليا يا اهل الكرم يا اهل الاحسان يا اهل الرضا حنوا عليا رحلوا الحبايب والخلان بالدمع يودي عليا رحلوا الحبايب والخلان بالدمع يودي عليا هم الأمان في كل زمان فراقهم صعب عليا لو جلنا من غير الأحباب لو جلنا من غير الأحباب تشبهني صحراء بلا مية كانوا نصيبك وده مكتوب اهلع تراب انا عندي قالوا نصيبك وده مكتوب اهلع تراب انا عندي يا رب صل على المختار طب القلوب نور عيني يا رب من اجل المختار نجي الامه العربيه لا يمكن انسى ليالي زمان يا ذكريات غالية عليا لا يمكن انسى ليالي زمان يا ذكريات غالية عليا يا اهل الغرام يا اهل الاحسان يا اهل الرضا حنوا عليا لا يمكن انسى ليالي زمان يا ذكريات غالية عليا لا يمكن انسى ليالي زمان يا ذكريات غالية عليا يا اهل الكرم يا اهل الاحسان يا اهل الرضا حنوا عليا لا يمكن انسى ليالي زمان يا ذكريات غالية عليا
يا أهل الحكمة والعدل جيت ليكوا أشتكي حالي غلطة بلاغة ثمنها بدفعه غالي من الناس تمشي معاها صرخة الغالي يا للحكمة والعدل يا أهل الحكمة والعدل جيت ليكوا أشتكي حالي غلطة بلا قصد من غابت غالي من ناس تقعد معاها ترخص الغالي في ناس أجلس معاها أشتري وأبيع وناس أجلس معاها لا أشتري ولا أبيع ناس أجلس معاها أشتري في ناس أجلس معاها أشتري وأبيع وناس أموت معاها لا أشتري ولا أبيع أخاف أنت نفسي وفي زلة لسان أنا أضيع أخاف أنت نفسي وزلت لسان أضيع وناس أجلس معاها لا أشتري وناس أجلس معاها لا أشتري ولا بيع أخاف أنت نفسي وبزلة لسان أضيع وناس أجلس معاها أشتري اشتري ما ابيع ودي ناس زوجها رفيع وقتها غالي القيم فين القيم والمبادئ والكرم يا ناس حرم عليكم ما فيش حاجة الا سيرة الناس يا شيخ اتق الله ما لكم البنات الناس حرام عليكم ما فيش حاجة الا سيرة الناس يا شيخ اتق الله ما لكم البنات الناس وصانا ابن النبي وصانا ابن النبي نحفظ حقوق الجار بتصلي وتصوم وعينك على بنات الجار بتصلي وتصوم وعينك على بنات الجار ونسيت كلام النبي وهتكت عرض الجار ونسيت حديث النبي ونسيت كلام النبي وهتكت عرض الجار ونسيت كلام النبي وهتكت عرض الجار اعرض على النار يا فاسد يا عدو الناس
في حب الزيتون من العين والنظرة سهم من الليل والقلب بيعشق واحد والنفس بتهوى ملايين بعض شباب متزوجين بعض شباب متزوجين طيبين مخلصين طيبين مخلصين في ناس عنديهم ضمير في ناس عنديهم ضمير في الشدة دايما موجودين في الشدة دايما موجودين فيهم جماعة حاقدين فيهم جماعة عاقدين لا عنديهم ذمة ولا دين لا عنديهم ذمة ما ولا دين واحنا بناتنا طيبين عالفطرة ومؤدبين احنا بناتنا طيبين عالفطرة ومؤدبين علمها تمشي مع مين علمها تركب مع مين علمها تمشي مع مين علمها تركب مع مين إذا كان فيه زوج فاسد إذا كان فيه زوج فاسد فهمية غيره طيبين في حب الزيتون من العين والنظرة سهم من الليل والقلب بيعشق واحد والنفس بتهوى ملايين الحب الزيتون من العين والنظرة سهم النجلين والقلب بيعشق واحد والنفس بتهوى ملايين الحياة شعبة من الدين الحياة شعبة من الدين الحياة شعبة من الدين بناتنا يا اخوانا امانة بناتنا يا اخوانا امانة انا وانت عنهم مسؤولين انا وانت عنهم مسؤولين بنتك خارجة رايحة الدرس بتحط المكياج الميك بنتك خارجة رايحة الدرس بتحط المكياج مكياج الميل انت طالعة طالبة علم انت طالعة طالبة علم انت طالعة طالبة علم والله طالبة معجبي ساعة تخرج بتجيبك ساعة تمشي بتجيبك ساعة جنس وساعة فساتين ساعة تخرج بتجيبك ساعة جنز وساعة فساتين بنتك يا صاحبي أمانة علمها أصول الدين بحب الزيتون من العين والنظرة سهم النجلين والقلب بيعشق واحد والنفس بتهوى ملايين في حب الزيتون من العين والنظرة سهم من الليل والقلب بيعشق واحد والنفس بتهوى ملايين من الفساد ظهرت أمراض من الفساد ظهرت أمراض والشفاء موجود بالدين فين القيم فين الأخلاق ولا الدلع نساك الدين فين القيم فين الأخلاق ولا الدلع نساك الدين الدنيا لسه يا بنت بخير الدنيا لسه يا بنت بخير بالصالحين والطيبين الدنيا لسه يا بنت بخير بالصالحين والطيبين البنت ثروتها أدبها البنت ثروتها أدبها وقيمتها بالشرف والدين في حب الزيتون من العين والنظرة سهم النجلين والقلب بيعشق واحد والنفس بتهوى ملايين في حب الزيتون من العين والنظرة سهم النجلين والقلب بيعشق واحد والنفس بتهوى ملايين في حب الزيتون من العين والنظرة سهم النجلين والقلب بيعشق واحد والنفس بتهوى ملايين
كل واحد يا صاحبي تشكر أفعاله وطيب القلب دايما قاعد في حاله قالوا كل واحد يا صاحبي تشكر أفعاله وطيب القلب وطيب القلب دايما قاعد بحال وعارف طريق النبي احمد ضاء الحبيب النبي احمد أنياله لسانه حلو رطب دائما بذكر الله ابو قلبي عمران يعمل كل شيء لله كل واحد يا صاحبي تشكر افعاله وطيب القلب دايما قاعد في حاله ألف طريق النبي أحمد هرياله لسانه حلو رطب لسانه حلو رطب دائما بذكر الله أبو قلب عمران يعمل كل شيء إلا اسمع مديح النبي اسمع مديح النبي اسمع مديح النبي ويحب ذكر الله ده ربنا معاه يا اخوانا هنياله
أنت فينا أنت فينا أنت فينا أنت فينا أنت فينا أنت فينا لا نعذب يا حبيبي وأنت فينا
يا هلا من شاهدوا طه نبينا يا هلا من شاهدوا طه نبينا قال ربي في كتابه أنت فينا إن إخواني بقربك يا حبيبي رب قوي الروح كي تشهد جميلا ونرى المختار ختام المرسلين إن إخواني بقربك يا حبيبي إن إخواني بقربك يا حبيبي إنهم يرجو شهود الواصلين إن إخواني بقربك يا حبيبي إنهم يرجو شهود الواصلين كملونا كلنا نقص وغيب كملونا كلنا نقص وغيب إنه منكم كمال الكاملين
أنت فينا أنت فينا أنت فينا أنت فينا أنت فينا أنت فينا لا نعذب يا حبيبي وأنت فينا
فكك الأقفال للأرواح واطلق إننا في غير ذاتك زاهدين فكك الأقفال للأرواح واطلق إننا في غير ذاتك زاهدين رحبكم تسالف الأقوام فضلا فاجعل الأحباب فينا آمنين رحبكم رحبكم تسعى له الأقوام فضلا فاجعل الأحباب فينا آمنين قل له يا عبدنا قل له يا عبدنا نلت انا وعلم فاسقي من خمركم أصفى معينا يا بديع الحسن هيئنا نراكم يا بديع الحسن هيئنا نراكم كي يكن منكم فينا حقا يقينا كملونا كلنا نقص وغيب كملونا كلنا نقص وغيب إنه منكم كمال الكاملين
أنت فينا أنت فينا أنت فينا أنت فينا أنت أنت فينا فينا لا نعذب لا نعذب لا لا نعذب نعذب وأنت فينا
يا بديع الحسن يا حبيبي يا بديع الحسن هيئنا نراكم يا بديع الحسن هيئنا نراكم كي يكن منكم بنا حقا يقينا يا رسول الله عفوا بالمعنى هل لغوتم في جمع الراغبين يا رسول الله عفوا بالمعنى هل لغوتم في جمع الراغبين جئتكم متوسلين صدقا رجائي جئتكم متوسلين صدقا رجائي جئتكم متوسلا تقبل رجائي يا أبا الزهراء يا سر المدينة
أنت فينا أنت فينا أنت فينا أنت فينا أنت فينا أنت فينا أنت فينا لا نعذب لا نعذب يا حبيبي وأنت فينا أنت فينا أنت فينا أنت لا نعذب يا محمد يا ظهرة الورد راح عطرك نشف عودك الحزن بدك شباب الدبل تخدودك النظرة فيكي كانت تشفي طبيب مجروح النظرة فيكي كانت تشفي عليل عليل مجروح كان ابتسامتك للمثل ترد الروح جبل شبابك والبسمة حلاوة روح دبل شبابك دبل شبابك والبسمة حلاوة روح عم تبكي وتلوح شفتي وانحنى عودك عليكي كنت عايز اشوفك مختارة يا بنتي انا قلبي عليكي مش عايز اشوفك محتارة مش عايز اشوف دمع عليكي ابدا على الخد يا سارة ابدا على الخد يا سارة ابدا على الخد يا سارة
يا بنتي انا قلبي عليكي مش عايز اشوفك محتارة يا بنتي انا قلبي عليكي مش عايز اشوفك محتارة مش عايز اشوف دمع عليكي ابدا على الخد يا سارة ابدا على الخد يا سارة ابدا على الخد يا سارة يا بنتي انا زي اخوكي يا بنتي انا زي اخوكي شايفك حزينه ومحتاره يا بنتي انا زي اخوكي شايفك حزينه ومحتاره اجي اللي غير احوالك اجي اللي غير احوالك يا ورده من داخل حاره اجي اللي غير احوالك يا فله من داخل حاره اجي اللي غير احوالك يا عذر في الفرحاره يا بنتي قدرك ونصيبك هتروح فين الوصاره انت قدرك ونصيبك هتروح فين من ويسارة احزان تحير قلب طبيب مهرب بلد بلا خيالة مهرب بلد بلا خيالة يا بنتي مت عندي مرارة يا بنتي أنا قلبي عليكي مش عايزة أشوفك محتارة يا بنتي أنا قلبي عليكي مش عايزة أشوفك محتارة مش عايزة أشوف دمع عليكي أبدا على الخد يا طارة أبدا على الخد يا طارة أبدا على الخد يا طارة يا بنتي انا قلبي عليكي مش عايزه اشوفك محتاره يا بنتي انا قلبي عليكي مش عايزه اشوفك محتاره مش عايزه اشوف دمع عليكي ابدا على الخد يا طاره ابدا على الخد يا طاره ابدا على الخد يا طاره انا اعرف ومش خيالك انا اعرف ومش خيالك ما يغرك شمال ودارة انا اعرف ومش خيالك نار ابن عمك ولا دارة انا اعرف ومش خيالك نار ابن عمك ولا دارة ربطت كذا واحد جالك انا راسي كانت من دارة ربطت كذا واحد جالب أمراتي كانت من دارة إني صمار اللي ضرعتي حطمت نفسك يا خسارة حطمت نفسك يا خسارة حطمت نفسك يا خسارة يا بنتي انا قلبي عليكي مش عايزه اشوفك محتاره يا بنتي انا قلبي عليكي مش عايزه اشوفك محتاره مش عايزه اشوف دمع عليكي ابدا على الخد يا طاره ابدا على الخد يا طاره ابدا على الخد يا طاره
أنا كالمنى أغلى الناس أزوجك ابني أمارة إنسان أصيل من بيت طيب إنسان أصيل من بيت طيب ساكن معايا في الحارة ساكن معانا في الحارة ساكن معايا في الحارة يا بنتي انا قلبي عليكي مش عايز اشوفك محتاره يا بنتي انا قلبي عليكي مش عايز اشوفك محتاره مش عايز اشوف دمع عليكي ابدا على الخد يا طاره ابدا على الخد يا طاره ابدا على الخد يا طاره
أحمد يا ولدي بلاش الناس بأمانة عامل يا ولدي بنات الناس بأمانة أحمد يا ولدي بنات الناس بأمانة بأمانة ده أصله دين وسلف والهم همي أنا دين وسلف والهم همي انا واكتم السر وقبض الفرض يا امانه واكتم السر وقبض الفرض يا امانه امانه واوعى تمشي مع الفاسق او النمام اوعى تمشي مع الفاجر او النمام او النمام من شب على شيء يا ولدي جاب عليك ونظام ونايم الناس يا ولدي على المنام يسلم ضل يا غرورة يا ولدي والتراب لمام ونايم الناس يا ولدي على المنام يتلام ضل يا غرورة يا ولدي والتراب لمام يا غرورة يا ولدي والتراب لمام لو عشت ميت عام مصير القبر مأوايا هي بتظنوا وتغبت الامل فيكم شبابي ومالي فنيتم لاجل ربيكم هي بتغني وفقدت الامل فيكم شبابي ومالي فنيتم لاجل ربيكم نصيبك يا ولدي كده هتروح منه فين واللي انكتب على الجبين لازم تراه العين نصيبك يا صاحبي كده هتروح منه فين واللي انكتب على الجبين واللي انكتب على الجبين هتروح منه فين واللي انكتب على الجبين هتروح منه فين قاتب على مين ما عليه العوض فيكم دارك عليك النفس دايق عليك النبي دايق عليك النبي ارسي يا بنت الناس دايق عليك النبي ارسي يا بنت الناس استهدي بالله وخد مني كلام حساس بلاش فضايح ده انا في مركز ربيع حساس بلاش فضايح لا بلاش فضايح ده انا في مركز ربيع حساس جالس مفيش حل غير اني اسيب البيت جالس مفيش حل جالس مفيش حل غير اني اسيب البيت اسماء اسماء فرحت ما تعرفش خراب البيت قالت مفيش حل غير اني اجيب البيت اسماء فرحت ما تعرفش خراب البيت فكراها تصحى وبكره يرجعوا للبيت تصحى فكراها تصحى وبكره يرجعوا للبيت فكراها تصحى وبكره يرجعوا للبيت نزلت شموع على فراق الولد والبنت نزلت دموعي على فراق الولد والبيت وسابت البيت وانفضحت في وسط الناس كانت رجال الناصب جلة كانت رجال الناصب جلة كل شيء يقولوا أسباب كل شيء يقولوا أسباب برقية وبعديها جواب برقية وبعديها جواب يا ناس قولوا إيه الأسباب يا ناس قولوا إيه الأسباب بجسمة والله ونصيب جسمة والله ونصيب اه جسمة والله ونصيب ناس بتعشر وناس بتصيب وناس عايشة من غير أحساب وناس عاشت من غير أحساب ناس بتعشر وناس بتصيب وناس عايشة من غير أحساب وناس ماتت من غير أحساب وناس عاشرتها مصالح وناس مشيتها مصالح وناس قعدتها مصالح ناس مفضولة من امبارح وناس عاشرتها مصالح وناس عاشرتها مصالح ناس ما نامتش من امبارح وناس عاشرتها مصالح ناس ما نامتش من امبارح وناس عاشرتها مصالح وناس نايمة من امبارح كلام يشفي وكلام جارح كلام يشفي وكلام جارح وكلام يتعب اغلى الاحباب غلا بالهوى غلا غلا بالهوى غلا ليقولك طول يحتاج وانا قلبي يا بنبلان ناس كلامها بيتعبني في ناس كلامها يعذبني في ناس تهدم وناس تبني في ناس تهدم وناس تبني وناس تهدم وناس تبني وناس تهدم وناس تبني إذا كنت محتاجني عاتبني إذا كنت محتاجني عاتبني إذا كنت بايع أنا شاري إذا كنت بايع أنا شاري إذا كنت بايع أنا شاري حتى انهدمت انت رحمني حتى انهدمت انت رحمني حتى انهدمت انت رحمني أنا مستحيل أنسى الأحباب غلا بالهوى غلا غلا بالهوى غلا قلت لك طول يا حساب وأنا قلبي يا بسمتان بيهن عليكي افترج بيهن عليكي افترج بيهن عليكي راح اموت غضبان عليكي راح اموت غضبان عليكي من بعد ما ولادك كبروا من بعد ما بناتك كبروا اصبح مالش حكم عليكي اصبح مالش حكم عليكي طول عمري طيب وانسانة طول عمري طيب وانسانة طول عمري طيب وانسانة نتيجي جميل ثمر فيكي طول عمري طيب ومسامح طول عمري طيب ومسامح لكن ما فيش فايدة فيكي مجروح وخايف اتكلم يسمع علي قدام الباب غلا بالهوى غلا غلا بالهوى غلا من الكرة اول يا حساب وانا قلبي يا مدمدان سبب مرضي انت وناسي سبب مرضي انت وناسي انا عارف بعارف ذاتي سبب مرضي انت وناسي انا عارف وعارف ذاتي الحب ومرايته ده عمياء عماني عن اهلك وناسي الحب ومرايته ده عمياء عماني عن اهلك وناسي عشتي معايا اغلى الايام وبيتي كان مأوى الناس عشتي معايا اغلى الايام وبيتي كان مأوى الناس كميتي نفسك وكبرتي كميتي نفسك وكبرتي ومن شجيطنا وناسك ومن شجيطنا وناسك مفيش سيرة غير ناسك مفيش شغلة غير ناسك وكل يوم ريحة الناسك حرام عليك كفاية عذاب غلا بالهوى غلا غلا بالهوى غلا للبرك طول يا حباب وانا قلبي يا مسندان غلا بالهوى غلا غلا بالهوى غلا للبرك طول يا حباب وانا قلبي يا مسندان غلا بالهوى بالله يا ناس مين اللي الهموم خالي يا ناس مين من الهموم خالي انا قلت اسافر على الله ينصلح حالي بالله يا ناس يا ناس مين من الهموم خالي انا قلت اسافر على الله ينصلح حالي انسى الامي واحزاني ورود بالي انسى الامي وأحزاني ورود بالي أشم نفسي وأهرب من جحيم البيت أنسى ألامي وأحزاني ورود بالي أشم نفسي وأهرب من جحيم البيت أشم نفسي وأهرب من جحيم البيت أنا أصلي بايع لا تلزمني مرة ولا بيت انا اصلي بايع لا تلزمني مرا ولا بيت راح اسيبلك البيت وابعت وانت عيالي أوصيك وصية يا ولدي والوصية نور ابعد عن الظلم وامشي في طريق النور أوصيك وصية يا ولدي والوصية نور ابعد عن الظلم وامشي في طريق النور الظلم ظلمات في يوم القيامة يا نور ابعد يا ولدي عن الباطل وشاهد الزور ابعد يا ولدي عن الباطل وشاهد الزور اوعى تماشي مدمن خمر او بنج وانحلفك بالاله واثبت عنده وانحلفت بالإله اوعى تبات عنده ده أصله شيطان إيه اللي مقعدك عنده ده أصله شيطان إيه اللي مقعدك عنده ده أبوه طارده وده إنسان مفتري ومغرور
إيه بس اللي جرالي إيه اللي غير حالي إيه بس اللي جرالي إيه اللي غير حالي ياللي شبكت القلب الخالي ياللي شبكت القلب الخالي لا تسيبوني بحالي كنت بلوم على الخالي كنت بلوم على الخالي المبالي مبالي صبحت من المباني على التسم رحماني مالي على الفتى الرحماني دايما شارد بالي دايما شارك بالي مع شلة مبالي مبالي مع شلة مباني اضحك وانا على بالي بالي اضحك ولا على بالي مراتي او عيالي مراتي او عيالي اهوى سهر الليالي وسهر الليالي
بفلوسي انا الغالي بفلوسي انا الغالي من بعد ما راح مالي مالي من بعد ما راح مالي مالي من بعد ما راح مالي مالي لسيوني المبالي إيه بس اللي جرالي إيه اللي غير حالي إيه بس اللي جرالي إيه اللي غير حالي ياللي شبكت القلب الخالي ياللي شبكت القلب الخالي كانت تكون بحالي يا كريم اصلح حالي يا كريم اصلح حالي يا كريم اصلح حالي يا كريم اصلح حالي واعطني سؤالي واعطيني سؤالي سامحني في الماضي سامحني في الماضي سامحني في الماضي سامحني في الماضي يا رب انت الهادي يا رب انت الهادي اجعل ذكرك زادي زادي اجعل فكرك
شفعتي يا الهادي شفعتي يا الهادي حقق كل مرادي والله بدي أزور الهادي في بنت اللي جرالي